اشارات ربنا بيبعتها للانسان افهم افهم, أفهم. فالذين يزيغ الله قلوبهم لابد ان تعلم ان الله صبر عليهم طويلا وعافاهم كثيرا واملى لهم وامهلهم وذكرهم واقام عليهم الحجه إياك أن تفعل احذر أن تفعل إشارات إشارات, إشارات ربنا بيبعتها للإنسان عمرك شفت حد بوشيم؟ أنا ما شفتش كل اللي شفتهم بعشرة بعشرين بمية الإشارات الربانية قديما كان في عك كتير قديم قديما كان في لخبطة كان في هجر لآيات الله وترك لآيات الله وجاي النهاردة في يوم وليلة عدلت بتفكر إنك مش هتتقلب اسمع يا عبد الله فجأة بقى قلبه ضعيف ما بقاش يقاوم فجأة نساء ماشي حرام ماشي إشارات إشارات كتير تجيله إشارات يركب العربية وأول ما يفتح الراديو تجيله آية بتكلمه في قصته وموضوعه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين أوتوا يروح قافل ومطنش وماشي
اسمع يا عبد الله
إشارات اشارات ربنا بيبعتها للانسان فتنة الملتزمين الولد اللي واخدها لعبه وتمثيل من اخواننا بقى الملتزمين ان هو قدام الناس وفي مجتمعات الملتزمين شيخ بيتكلم بالدين وحين يخلو بمعاصي الله يحارب ربه تذكر عبد الله احذر الدنيا اياك والدنيا لا تلتفت عن الاخره إشارات إشارات يدخل عليه لعبهم وتسويلهم ووسوستهم ووحيهم باسم الدين الإشارات الربانية فاحذر اسمع كلام الله يا عبد الله أن هؤلاء الشباب الملتزمون في أكثر أحوالهم يمثلون يمثلون يظهر أمام الشيخ كما ينبغي لا على الحقيقة
هل أنت ملتزم؟ طب احنا لا يمكن لا يمكن يمثلون اسمع يا عبد الله ان الشيطان يشام القلب يجي الشيطان يشم قلبه ريحة قلبه اصل ريحة قلبه منتنة فتنة مفتونة فلما يشم ان هو مفتون يبدأ ايه يمده بالفتن يقول يقول وهو مفكر ان هو بيبتكر وبيخترع الإشارات الربانية لازم تدخل الجامع قبل الاذان ما يأذن قبل الامام ما يقول السلام عليكم عشان بس الملائكه ايه على الاقل ايه تكتب اسم دخلنا في الراجل كل ما يقول كلمتين والله كده حط ايده في وسطه ويقول ايه رايكم بقى في الكلمتين دول
أخي أين فلان ابن فلان الموت الموت فين فلان اللي كان اسمه لامع فلوس واخبار وحصل كتر الفلوس وكتر الدنيا ودته فين طب انت عايز ايه عايز تبقى زيه عايز تبقى زيه لما تشوف حسرته في الاخر عايز تبقى زيه عايز تبقى زيه وهذه هي القصة الواقعية كان نفسي فعلا ومنايا اوصل قبل ما يموت وهو في السكرات عشان اساله انت حاسس بايه دلوقتي ايه رايك ايه رايك لما ينزل الموت وانت راقد على سرير الموت كده تسترجع حياتك في دقيقتين ثلاثة ايه رأيك طب ما تخلينا نعمل حساب اللحظة دي اشارات ربنا بيبعتها للانسان افهم افهم, افهم.
نعم إنها إشارات لك وحدك أخي فانتبه انتبه. تبارك التي عودتكم على الجديد دائما تقدم لكم هذا الإصدار المتميز الإشارات الربانية لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع فضيلة الشيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا إني أحبكم في الله وأكرر أنها مش لازمة في بداية كل درس نقولها ولكني أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن النية بنية صالحة أرجو أن تكون كذلك وألا تختلط علينا النيات اللهم ارزقنا النية الصالحة إني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا مضت علينا برهة من الدهر منذ زمن بعيد وكنا نتواصى كزملاء في الدعوة يا ابني قول انت مش عارف هتقف امتى وقد صرنا الى حال في هذه الايام وانا اقول يا ابني قول انت مش عارف هتموت امتى فحريص ان اقول لا ندري الانسان قد يموت اليوم او غدا او بعد عشر سنين او بعد عشرين سنة او بعد مئة سنة الله اعلم ولكني حريص الان ان اقول وذكرني ابن الجوزي عليه رحمة الله وهو يتكلم في كتاب صيد الخاطر أن الإنسان يقول أحيانا كلاما هذا الكلام في نفسه عظيم ويجد لا مبالاة من يسمع الكلام فيحبطه هذه اللامبالاة يعني أقصد ابن الجوزي وصل في الآخر إن ممكن يكون الكلام فعلا اللي أنت بتقوله مش بالقدر اللي أنت وضعه له مش بالخطورة ولا الأهمية اللي أنت حاططها في دماغك للكلام ولكني أقول يعني ركزوا معي في هذا الكلام لأنه قصة أنا سميتها قصة القلوب قصة حقيقية في موضوع القلب وما زالت مآسينا تأتي من جهة القلوب اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا بدأنا في اللقاء الماضي وذكرنا أن سبب الفتور وسبب الانحراف وسبب تغيير المنهج وسبب التفلت من الالتزام وسبب ضياع الدين وسبب الوقوع في المعاصي وسبب دخول جهنم وسبب سوء الخاتمة يبدأ من القلوب انحراف القلوب وزي ما قلت برضو ممكن نسميها قصة القلوب ممكن نسميها مآسي القلوب ممكن نسميها قصة الانحراف قصة الانحراف بدايتها صغو القلوب وذكرنا الآية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض إيه؟ زخرف القول غرورا وقلنا ان البداية الكلام المنمق الجميل وذكرنا ان مش شرط كل كلام حلو يبقى صح مش شرط عشان الكلام عجبك يبقى صح مش شرط ممكن يبقى الكلام حلو لكن غلط زي ما قلنا المثال بقى ممكن يبقى الطريق حلو بس مش موصل الشاهد زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه الله عز وجل حكيم فجعل لإيحاء شياطين الإنس والجن بعضهم إلى بعض الكلام المزخرف جعل له حكمة إيه الحكمة لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وقلنا الإصغاء الميل مالت إليه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة إذا تقدر تكتب عندك بتركيز أن أول سبب للانحراف ضعف الإيمان بالآخرة عدم الاهتمام بالآخرة الغفلة عن الآخرة سبب أساسي ورئيسي إنه مش عامل حسابه هيموت إمتى موضوع الموت خارج نطاق حساباته في الوقت الحالي حساباته في الوقت الحالي ما فيهاش حتة موت فيها حتة حياة عشان كده عجبوا الكلام المزخرف فمال إليه أسرع صغو القلوب صغى القلب سمع أعجب ربنا قال لك بعديها مباشرة في نفس سياق الآيات وإن تطع أكثر من في الأرض نفس سياق الآية يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين صغى القلب مال على طول تيجي اللي بعديها يأثم القلب يبقى القلب آثم ازاي ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وقلنا ان في شهادة بالحق وشهادة بالباطل الشهادة بالحق ان تحصل فيك صورة الاسلام تبقى انت شاهد بالحق للالتزام اذا كانت الصورة فيك غلط يبقى شهادة بالباطل فالانسان لما عرف سكة الالتزام عرف سكة الحق عرف الدليل عرف الحق لما عرفه وفهمه وركز فيه واطاعوا واتبعوا وبعد كده جاله كلام تاني الكلام التاني جه على هواه كلام مزخرف وكلام جميل وشكل دين على مزاجه نسي الحق ومال للباطل فبقت شهادة بالباطل كتم الحق اللي عنده اللي هو التزم على اساسه واعتقد الباطل فهذا الكتم اسم القلب ويا جماعة كل من فتن عن هذا الطريق لازم يكتم لازم يكتم فلما حصل كتم الحق ظهر اسم القلب فزاغ ينتقل للمرحلة الثالثة اللي هي زوغان القلوب ربنا سبحانه وتعالى يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فإيه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله هي دي هتبدأ الآيات المتشابهة تدخل عليه بعد ما كان الحق واضح صرف يبدأ يبحث عن الأدلة اللي فيها إيه فيها تشابه في زيغ في القلب قلبه بقى زائغ وانت عارف زائغ العين يعني ايه مش مركز عينه في دي وعينه في دي هي اللي بنقولها دايما للاخوه بتوعنا ان عين في الجنه وعين في النار عين في الدنيا وعين في الاخره عين في الفلوس وعين في الالتزام عين في الحلال وعين في الحرام زائغ لما يحصل الزوغان ده فلما زاغوا ها ازاغ الله يحصل زوغان القلوب يزيغ القلب ما هو القلب ده عايز يخلع من الدين بدين فيتبع المتشابه يبدا يجيب ادله متشابهه قلت لكم ان واحد من الناس آه، اللي شغالين في الدعوه مش عارف هو شغال في الدعوه ولا شغال في ايه بس شغال يعني بي... الشاهد ان هو بيقول يعني ان اللي ما يتعلمش النت يبقى آثم ليه يقول عشان ال- الرسول قال من تعلم لغه قوم فقد امن مكرهم ولغه القوم النهارده النت ده كلام في دين ده كلام يتقال هي دي اتباع ادله بقى ايه ملخبطه وبالدليل اهو انت مش بتقوله قال الله قال الرسول اهو قال الله قال الرسول فيتبعون ايه ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله هيجي لك نقطة مهمة جدا بعد كده متعلقة بدي بس خليها تيجي في سياقها أنا بس براجع اللي فات مراجعة سريعة ها فإذا حصل زوغان القلب بقى القلب وقلت لكم ركزنا قوي على نقطة إن في فرق بين الولد خرج من المدرسة في ميعاده والولد إيه؟ زوغ من المدرسة معروفة صح ولا لا؟ زوغ يعني إيه؟ نط من السور خرج من السلك ادى قرشين للبواب وعدى ولا اداله سجاره في فرق من الالتزام هو ده بقى زوغ من الالتزام ما خرجش من الالتزام صح لا ده هو ايه مزوغ وبعدين اهله مفكرين ان الولد فين في المدرسه لانه بيرجع امتى في ميعاد المدرسه فاللي مزوغ من الالتزام صورته قدام الدنيا كلها هو ايه هو ملتزم بيرجع في ميعاد المدرسه بيدخل يصلي وفي جيبه المصحف ويعرف الشيخ فلان وعنده رقمه وبيكلمه الشاهد زاغ القلب اللهم ثبت على الايمان قلوبنا يا رب فحصل بعد الزوغان شتات القلب دايما اقول ان ولاد الاصول ولاد الناس المحترمين ما يعرفش يغلط وان غلط بيبقى شكله وحش مهما بعد هو برضه عينه على الرجوع هو ده الشتات يا جماعه لما ده يا رب أذق قلوبنا حلاوة الإيمان اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا أصله ده وشاف وعاش مهما بعد برضه الحتة الأولانية ما زالت إيه آه بتلمع في عينيه فيحصل له الشتات ده وأصل إحنا عندنا اعتقاد أن من لم يعبد الله وحده لا يمكن أن يعبد إلها واحدا غير الله لابد ان يعبد آلهة كثيرة تأكد من دي اللي ما يعبدش الله وحده لازم يعبد ايه آلهة كتير جدا فكذلك نفس الشيء اللي يسيب سكة ربنا عمرك ما هتلقى له سكة بعد كده هيبقى له مليون سكة كنت لسه تاني بعيد امبارح في أصول الوصول إلى الله تعالى كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل كن واحدا ما تبقاش بوشين وقلت لكم زمان فاكرين انتوا عمركم في زماننا عمرك شفت حد بوشين انا ما شفتش كل اللي شفتهم بعشرة بعشرين بمية هي دي انه اللي فلت من ربنا اوعى تفكر انه يبقى بوشين يعني قدامك بوش ومن وراك بوش لا لا بمية هتلاقيه مع بتوع الفلوس بوش ومع النسوان بوش وبره مصر بوش ومع الاغنياء بوش واصحاب السلطه ومع الفقراء والغلابه والعمال اللي شغالين عنده بوش جزم الرافعي في وحي القلم بيقول كده في زماننا هناك احذيه للوجوه كما هناك احذيه للاقدام تجد الرجل عندما يخرج يلبس حذاء في وجهه اه هي كده بقت الوجوه النهارده بتتغير فنفس الشيء هنا هو ده شتات القلب هتلاقيه وهو شغال في الدنيا قلبه جزمه وتلاقيه وهو شغال في المسجد قلبه فيه سكينة عشان كده تيجي بعديها غمرة القلب لازم متعلقة بيها على طول غرق القلب قلبه يغرق ربنا يذكر في غمرة القلب آية تشيب بعد ما يذكر أعمال أهل الإيمان وأعمال عالية جدا والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يذكر النوع الثاني يقول إيه بل قلوبهم في غمرة من هذا قلوبهم في غمرة من إيه من الأعمال دي ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون لسه بيمسك المصحف ويقرأ لسه له لحية لسه بيقول أذكار لسه بيحضر دروس ولكن غرقان غرقان لشوشته اللهم أنجي قلوبنا يا رب محتاج طقنة جاي يتحدف له عشان يطلع محتاج حبل عشان نقول له امسك الحبل لما القلب يغرق يغرق بقى يغرق في ايه عارف عندنا في الفلاحين يقولوا كان في جره وخرج لبره زمان في اول شغلانه الكمبيوتر دي هات يا ابني ال- الهارد بتاعك عشان ننقل من عليه شويه حاجات وتفتح الهارد تلاقي كائنات مخفيه بلاوي سودة غرقان بقى وصلت غرقان في شهوات غرقان في هموم غرقان في معاصي غرقان في غفلة غرقان عارف لما يبقى القلب غرقان عارف لما يبقى واحد بيغرق وكتير يجي يقول لك اخ الكلمة دي يقول لك والله انا حاسس ان انا بنزل لتحت شفت في المنام ان انا وقعت واقع من فوق دور عالي بتسأل احيانا الاسئله دي هو مش احلام ولا منامات ده ايه ده حقيقه ده اسمه عقله الباطن بيقول له الموضوع كله ايه الغرقان ده مش عارف يتنفس يقوم يعمل ايه يغمى عليه اللي اسمها بقى غفله القلب يحصل للقلب غفله غفله عجيبه ربنا سبحانه وتعالى يعني انا كل ما اقرا الايه دي احس انها اشد ايه على اهل الغفله ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها شوف الكلام القوي جدا بقى اللي انا بقول لك عليه ده اللي كانه طاغ على قفاك شلوت ها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون طغ كالأنعام بقر حمير جواميس غنم بل هم أضل أضل من البقر أولئك كالأنعام بل هم ها أضل أولئك هم الغافلون خطيرة وعجيبا أن يذكر عن هؤلاء الإنس أنهم أضل من الأنعام أولئك هم الغافلون يبقى الغفلة زي ما أنت شايف بقى إيه لهم قلوب إيه مش فاهم ما عندوش فكرة وزي ما قلنا قبل كده كتير تجيله إشارات يركب العربية وأول ما يفتح الراديو تجيله آية بتكلمه في قصته وموضوعه يروح قافل ومطنش وماشي قاعد وفي اتنين بيتكلموا مع بعض وهو منتظر يلاقي الكلام عليه واحد بيقول للتاني ليا صاحب حمار ما بيفهمش حصل كذا وكده وكده الكلام عليه هم ما بيكلموش عليه بيتكلموا عن حد تاني خالص بس دي رساله مبعوثه فاكرين لما قلت لكم عن موضوع الاشارات اه اشارات ربنا بيبعتها للانسان اشارات هم واقفين في اشاره في ال- بمناسبه الاشارات واقفين في اشاره حمراء في الشارع وفاتح ال- العربيه وقاعد واحد بيتكلم في التليفون الشتيمه كلها عليه بس هو برضه مكبر دماغه هي دي المأساة لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها لهم أعين في عينين بس ما بيش أعمى ما بيشوفش لهم آذان له ودنين ما بيسمعش فلما تحصل غفلة القلب قلب غافل بقى يحصل ايه بقى لما القلب يبقى غافل يحصل لهو اللهو هو العبث غير المنضبط في فرق بين اللعب واللهو ممكن يبقى اللعب منظم لكن اللهو يبقى ايه شيء مش منظم لا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ايه لاهية قلوبهم قلب لاهي القلب اللاهي ده قلب لاهي مش دريان هو آثر اللهو احنا قلنا لما زاغ غرق لما غرق آثر الغفلة أحب الغفلة خليني الغافل أحسن آثر الغفلة لما غفل بدأ يلعب بقى ويهرج لا وربنا سبحانه وتعالى يقول لك وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا لهو بقى يبقى حتى الدين عنده ايه حتى دينه واخد الدين بطريقة اللهو لعب في دين ربنا سبحانه وتعالى لسه واحد امبارح بيسألني قال لي يعني هو بيروح يحج او بيروح عمرة رمضان كل سنة عمرة رمضان ويحج فلما بيروح عمرة رمضان او يروح الحج يبطل السجاير ويرجع لها بعد ما يرجع بتتحجب وهي رايحة الحج وتقلع الحجاب لما ترجع في المطار بيواظب على الصلاه في ايام ايه رمضان ويبطل بعد رمضان لعب تهريج مش دين زي ما بقول كده حطت ربنا على الرف وقت ما عايزه يجيبه وقت مش عايزه زي الناس بتوع اصنام اللي كانوا بيعبدوا صنم العجوه ولما يجوع ايه ياكلوا هو كده واخد دين ربنا لعبه تهريج العيال اللي بيلعبوا بالدين في زمن الامتحانات الناس اللي بتلعب بالدين في زمن الابتلاءات يلاعب الدين وهو يقع عليه ابتلاء او يخشى ابتلاء معين فيقوم ياخد الدين ويا رب ويا رب وساعة ما ي- يفلت من الدين لعب تهريج لهو القلوب الولد اللي واخدها لعبة وتمثيل من اخواننا بقى الملتزمين ان هو قدام الناس وفي مجتمعات الملتزمين شيخ وبيتكلم بالدين وحين يخلو بمعاصي الله يحارب ربه اللهم استرنا ولا تفضحنا واكرمنا ولا تهنا دول السبعه اللي قلناهم المره اللي فاتت وثمانيه النهارده تقليب القلب قال الله سبحانه وتعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون تقليب القلب اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك في صحيح مسلم حديث ام سلمه رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك قالت فقلت يا رسول الله اوتتقلب القلوب انا اثرت ان انا اقول لك بقى مش كالعاده يعني صحيح مسلم وام سلمه عشان الشاهد ده الجديد ان السيده ام سلمه مش متصوره الموضوع زي ما كتير مننا مش متصوره او تتقلب القلوب هي القلوب بتتقلب ممكن القلب يتقلب فقالت أو تتقلب القلوب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ما من قلب بشر خلقه الله إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان يا جماعة لا بد أن تعتقد يقينا لا شك فيه فلا يقبل في العقائد إلا اليقين أن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا بد أن تعتقد يقينا لا شك فيه أن الله حكيم فلا تخرج أفعاله عن الحكمة قط ولا بد أن تعلم يقينا لا شك فيه أن الله أرحم بك من نفسك ومن أمك وأن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأنه يحب أن يغفر ويرحم سبحانه وتعالى وأن رحمته سبقت غضبه وأن عفوه سبق مؤاخذته لابد أن تعتقد هذا فإذا قلنا أن الله من شاء أن يقيمه أقامه ومن شاء أن يزيغه أزاغه فالذين يزيغ الله قلوبهم لابد أن تعلم أن الله صبر عليهم طويلا وعافاهم كثيرا وأملى لهم وأمهلهم وذكرهم وأقام عليهم الحجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بعت له رسول واثنين وثلاثة وعشرة وخمسين اسمع افهم ارجع توب انتبه تعالى في النهاية لابد أن يعاقب سبحانه وتعالى فحصلت العقوبة اللي هي تقليب القلب اقلب يقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاقق الرسول يعني يجعل الرسول في شق وهو في شق من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ها نوله ما تولى يلا في ستين داهية نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا هي دي تقليب القلب ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به ها؟ أول مرة سبحان الله العظيم سؤال يا عم الشيخ أنا ملتحي دلوقتي وبصلي وبصوم وأقرأ قرآن وأتعلم وفي وسط الإخوة لكن حاسس إن أنا مهزوز ليه مزاج أرجع في كلامي تاني عن كل ده قلت يا ابني كان في عك كتير قديم كان في لخبطه كان في هجر لآيات الله وترك لآيات الله وجاي النهارده في يوم وليلة عدلت بتفكر انك مش هتتقلب لازم لازم تفوق وتنتبه وتصبر وتثبت بعلم وعبادة ولما تزود العلم والعبادة يحصل الثبات واليقين والرسوخ في الطاعة هي دي ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة في بدائع الفوائد ابن القيم بيفسرها يقول ايه حذاري حذاري ان ترد الامر لمخالفته لهواك لاول وهله فتعاقب بتقليب القلب حذاري حذاري ان ترد الامر لمخالفته هواك لاول وهله لاول وهله كده لما جالك امر ربنا تعترض عليه لاول وهله اعتراضك ده يسبب تقليب القلب طول حياتك اللهم ارزقنا قلوبا تستسلم لشرعك تقليب القلب يا جماعة من المسائل الخطيرة جدا وصفة القلوب التقلب ومحدش هيثبت قلبه إلا إذا ربنا ثبته اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان لأن القلب من خصوصياته من خواص القلب إنه متقلب سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول للقلب أشد تقلبا من ريشة في فلاة تقلبها الريح ظهرا لبطن لا القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا يقول رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم مثل القلب كمثل القمر والثلاث أحاديث ورا بعضهم في صحيح الجامع الصغير كمثل القمر بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم إذ تجلت عنه فأضاء اللهم نور بالحق قلوبنا يا رب القلب بيتقلب ويا جماعة لما القلب يتقلب عارف أصل قلبك ده هو كل حاجة فلما قلبك يتقلب تبقى الدنيا كلها اتقلبت خلي بالك معايا أصل احنا سمعنا الكلام ده ملايين المرات من يوم ما التزمنا موضوع تقلب القلوب والقلب بيتقلب واللهم يا مقلب القلوب الأبصار ايه ثبت قلبي على دينك لحد ما انا شايف ان كلمة تقلب القلب ما بقتش تأثر في الإخوة ما بقتش تحركوا كده تقلب القلب اه عارفينها عارفينها سمعتها قبل كده انا سمعت الحديث ده قبل كده عارفه عارفه ها لا القلب لما يتقلب كل حاجه في الدنيا تتقلب كل حاجه في حياتك تتقلب تفاجأ لما قلبك يتقلب بتشوف الموضوع بطريقه جديده مراتك اللي انت كنت شايفها حلوه بقت وحشه عربيتك اللي انت كنت راضي بيها وعايش بيها بقيت زهقان وقرفان منها عمال يشدني عشان اروح لها بتاع موضوع تشابه القلوب بس برضه مش هروح له لحد ما يجي في وقته بس هيبدا لما القلب يتقلب تلاقي الكلام يشبه الكلام الاخوه الملتزمين لما كان يشوف واحد كده يقول صدره ينشرح ويرتاح يبدا يشوف واحد مش عارف لحيتهم كده بقت مستفزه مش عارف الريحه اللي بيحطوها دي منفره جدا اتقلب فبقت كل حاجه في حياته تبقى ايه مقلوبه بقى شكل النقاب مخيف وبقى المساجد مش عارف كتمه انا عايز اصلي في مسجد مكيف انا برتاح في الصلاه في البيت اكتر اتقلب اللهم ثبت على الايمان قلوبنا نعوذ بالله من القلبه دي بتبقى قلبه وحشه قوي زي بقول لك كده تبقى كل حاجه في حياته اتقلبت نظراته للاشياء حكمه على الاشياء حبه ومعرفته فلما يحصل تقلب القلب من القلبه دي يروح قالب من الاخره على فين على الدنيا فيحصل وهن دي نمرة تسعة بقى وهن القلوب قال رسول الله ما صلى عليه ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت هي دي القلبة الكبيرة اللي حصلت للقلب رؤية الدنيا التفاتة كده دنيا الدنيا بقى تبان له حلوة جميلة رائعة ايه ده احنا كنا مغمضين عن الحاجات دي ازاي ايه ده انا كنت سايب كل ده لمين وربنا قال لنا كده زين للناس خلي بالك من كلمة ايه زين زين يعني الحياة الدنيا دي ايه زينة انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة زينة هي جميلة هي جميلة ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إيه زهرة هي زهرة وهي زينة وهي جميلة هي بهجة هي الدنيا لكن أهل الآخرة حاطين كل ده تحت الجزمة أنت مش شايفينها مش شايفينها زينة قال له كده قال له تعالى أريك فالوزجهم وحريرهم فأخذه إلى المزبلة قال له تعالى اما اوريك الأكل بتاعهم مش عارف اسمه إيه اللي من دول بقى له أسماء كثيرة وأوريك لبسهم وخدوا المزبلة روح الزبالة شوف الريحة اللي عاملة إزاي هو ده أكلهم ولبسهم هي دي الدنيا عند أهل الآخرة أما أهل الدنيا فالدنيا عندهم إيه حلوة مزهزهة فلما القلب اتقلب حصل له ايه بقى فتح عينه على الدنيا قال لا وهيجي معانا في تشابه القلوب انه هيبدا يقول لك إيه؟ قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قال لا يبدا بقى ويطلع الايات والاحاديث والرسول كان بياكل من فخذ شاي يا اخي عايز توكلنا عيش وجبنه ليه انا قلت لك عيش وجبنه وهكذا تبدا الدنيا واخطر شيء يا جماعه على القلب ان ينفتح القلب على الدنيا مر معانا حديث سيدنا النبي ما تصلي عليه فاكرينه آه الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب احدكم ان ازاغه الا هي هي الدنيا دي اللي بتزيغ القلب هو الخوف كله ان الدنيا وبهجتها تدخل على القلب ان حب الدنيا يدخل القلب زمان السلف قالوا حب الدنيا رأس كل خطيئة عشان كده ربنا نبه سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم فقال ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى اللهم اجعلنا من عبادك المتقين فقلبت قلب من تقلباته اتقلب في دنيا وسبحان الله عجب من العجب العجاب تدبير الملك ازاي وقع الوقعة دي وهو بيتقلب راح واقع في واحد من اهل الدنيا فتح له باب للدنيا اتفتحت عليه بقى فتحة سودة لما اتفتحت الدنيا عليه وهو اصلا غرقان غافل كاتم آثم فحصل الوهم قلبه ضعف خالص بعد ما كان في كل المراحل السابقة بيحاول يقاوم قلنا لهم أعمال إيه من دون ذلك لا خلاص هنا يحصل الوهن الوهن الضعف معروف ضعف بقى قلبه ضعيف ما بقاش يقاوم نساء ماشي حرام ماشي وبدأت العملية تجر معاه في عون المعبود شرح سنن أبي داود في شرح كلمة الوهن عجبني كلامه الشيخ يقول ايه جملة واحدة بس مش عايز اطول عليكم يقول الشيخ المبارك فوري حب الدنيا وكراهية الموت متلازمان فكأنهما شيء واحد يدعوهم خلي بالك بقى هي دي اللي انا ناقلها وبقول دايما بركة العلماء احيانا تلاقي العالم يقول كلمة قال لك كل اللي انت عايز تقوله ومش قادر تصيغه يقول ايه حب الدنيا وكراهية الموت متلازمان فكأنهما شيء واحد يدعوهم هي الجملة اللي جاية دي بقى يدعوهم الى اعطاء الدنية في الدين للعدو المبين هو ده الموضوع هو ده كل الموضوع ان لما يحصل وهن القلب اللي هو ايه حب الدنيا وكراهيه الموت الاثنين هم حاجه واحده ادام بيحب الدنيا يبقى هيكره هيكره الموت واللي بيكره الموت لازم يحب الدنيا يبقى هم حاجه واحده الحاجه الواحده دي تعمل ايه تاثيرها ايه يعطي الدنيه في الدين يا عم انت فين ما بتجيش ليه انا بصلي انا مش آه، الدنيه ها الشغلانه دي حرام لا ما تقدرش تقول حرام ما الشيخ عبد السميع كساب عبد الرحيم عباس قال حلال ما فيش عبد السميع كساب ولا عبد الرحيم عباس عشان يطلع واحد اسمه كده تقوم س- لا انا اقصد يعني ايه يجيب لك اي اسماء يعني ايه وفلان قال الدنيه الدنيه في الدين هي دي حب الدنيا وكراهيه الموت يبدا يعطي ايه الدنيه في الدين للعدو المبين العدو المبين الشيطان ان الشيطان كان لكم عدوا عدوا مبينا ربنا نص عليها العدو المبين الشيطان فالشيطان يبدا يلعب بيه بقى اها والله العظيم يا رب استرنا ولا تفضحنا يا رب يا رب استرنا يا حي يا قيوم احيانا تجد بعض الناس على الهوا كده ها وانت بتسمعه وتحس ان هو وهو بيتكلم الشيطان عمال ي- عمال يلعب بيه ويروح ويجي بالكلام ومش عارف يلم نفسه هي كده ان الشيطان يبدا يتلاعب بيه كلام ابن القيم بقى في اغاثه اللهفان من مصايد الشيطان يقول ان الشيطان يشام القلب يجي الشيطان يشم قلبه ريحه قلبه مصر ريحه قلبه منتنه فتنه مفتون فلما يشم ان هو مفتون يبدا ايه يمده بالفتن يقول وهو مفكر ان هو بيبتكر وبيخترع انا صليت جمعه مره عند خطيب في طريق سفر وادركتني الجمعه في الطريق أم- لازم تدخل الجامع قبل الاذان ما يأذن قبل الامام ما يقول السلام عليكم عشان بس الملائكه ايه على الاقل ايه تكتب اسمك فندخل يلا رحنا داخلين عشان الملائكه تكتب الاسم بس اصل هتبقى حسره كبيره قوي يوم القيامه لو جيت لقيت جمعه وما فيهاش اسمك فالشاهد المهم دخلنا فالراجل كل ما يقول كلمتين والله كده يحط ايده في وسطه ويقول ايه رايكم بقى في الكلمتين دول على المنبر فهي دي القضية يا جماعة ان احيانا الشيطان بيوسوس له هي دي زخرف القول ايه غرورا ويفكر ان هو بيخترع كلام ما حصلش ولا عمر حد قاله ولا فكر فيه لسه سمعت واحد قريب برضه عمال يقول يا جماعة ضحكوا عليكم وقالوا لكم ان يا رب اغفر لنا يعني يعني شيل ذنوبنا لا يا جماعة الغفر اللي هو الستر فمعنى اغفر لنا يعني استرنا يعني استر الذنب فاستره يعني ما تشالش خالص لا يستره بس يفضل موجود وهو مفكر ان هو يعني اخترع الذرة جاب الكلام اللي ما حصلش يا عم انت ارحم نفسك مش كده هو يقول ده المعنى اللغوي ارجعوا لكتب اللغة يا عم الدين مش في كتب اللغة اللغة مش حاكم على الدين ما الصلاة يعني الدعاء بس في الدين بقى في حاجة اسمها معنى شرعي ومعنى ومعنى لغوي هتكلم مع مين هو معجب بالكلام ده والناس اه اه الشيخ فلان بيقول كلام جديد مش موضوع جديد يا جماعة يا رب استرنا ولا تفضحنا واكرمنا ولا تهنا يا رب علمنا ما ينفعنا يا رب اكفينا شر الناس مش عارف لازقه اليومين دول ربنا يكفينا شر اذى خلقه الوهن القلب بقى من المقاومات يضعف ولما ربنا يتخلى عنه والملائكه تتخلى عنه يحصل ايه يبقى في الضياع فيحصل تشابه القلوب وان كنت مش عايز حد يوهن القلوب في ليلتكو دي لاني جايب حاجتين الحاجه الاولانيه كان بيت في قصيده لابن القيم قصيده النونيه متكلم فيهم على موضوع الدنيا ونمرة اتنين عشر صفحات وصية الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز رهيبة وكلام مش جديد كلام قديم بس مش عارف افوتهم ولا لا اللهم صل على النبي يعني اقلب ولا صلى الله عليه وسلم انا بحبكم في الله طب نحاول نركز عشان نفهم كلام ابن القيم لان ممكن تكون لغه ابن القيم عاليه شويه والشرح ممكن يطول الموضوع او يفسد الاسترسال فحاولوا تفهموا كده ايه القط من كل بيت اللي تقدر عليه يقول ابن القيم عليه رحمه الله يقول لكن ذا الايمان يعلم ان هذا كالضلال وكل هذا فاني لكن ذا الايمان الرجل المؤمن يعرف ان كل اللي قدامك ده في الدنيا ضلال وفاني خلاص لقطت الخيط استرسل معايا بقى كخيال طيف ما استتم زيارة إلا وصبح رحيله بأذان وسحابة طلعت بيوم صائف فالظل منسوخ بقرب زمان وكزهرة وافى الربيع بحسنها أو لامعا فكلاهما أخوان أو كالسراب يلوح للظمآن وسط الهجير بمستوى القيعان أو كالأماني طاب منها ذكرها بالقول واستحضارها بجنان وهي الغرور رؤوس أموال المفاليس الأولى اتجروا بلا أثمان أو كالطعام يلذ عند مساغه لكن عقباه كما تجدان هذا هو المثل الذي ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو المثل الذي ضرب الرسول لها وذا في غاية التبيان وإذا أردت ترى حقيقتها فخذ منه مثالا واحدا ذا شان أدخل بجهدك أصبعا في اليم وانظر ما تعلقه إذا بعيان هذا هو الدنيا كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ممثلا والحق ذو تبيان وكذاك مثلها بظل الدوح في وقت الحرور لقائل الركبان هذا ولو عدلت جناح بعوضة عند الإله الحق في الميزان لم يسق منها كافرا من شربة ماء وكان الحق بالحرمان تالله ما عقل امرؤ قد باع ما يبقى بما هو مضمحل فاني هذا ويفتي ثم يقضي حاكما بالحجر من سفه لذا الإنسان إذ باع شيئا قدره فوق الذي يعتاضه من هذه الأثمان فمن السفيه حقيقة إن كنت ذا عقل وأين العقل للسكران يقول يعني لو واحد عنده درة بألف جنيه باعها بعشرة جنيه ترفع عليه قضية وتحجر عليه يحجر عليه سفيه امال اللي باع الاخره بالدنيا يتعمل فيه ايه هذا هو السفيه ده اللي بيقوله ابن القيم يقول فمن السفيه حقيقة إن كنت ذا عقل وأين العقل للسكران والله لو أن القلوب شهدن منا كان الشأن غير ذا الشان نفس من الأنفاس هذا العيش إن قسناه بالعيش الطويل الثاني يا خسة الشركاء مع عدم الوفاء وطول جفوتها من الهجران هل فيك معتبر فيسلو عاشق بمصارع العشاق كل زمان لكن على تلك العيون غشاوة وعلى القلوب أكنة النسيان وأخو البصائر حاضر متيقظ متفرد عن زمرة العميان يسمو إلى ذاك الرفيق الأرفع الأعلى وخلى اللعب للصبيان الناس كلهم فصبيان وإن بلغوا سوى الأفراد والوحدان وإذا رأى ما يشتهيه يقول موعدك الجنان وجد في الإيمان وإذا أبت نفسه يعني إلا الجماح أعاضها بالعلم بعد حقائق الإيمان ويرى من الخسران بيع الدائم الباقي به يا ذلة الخسران ويرى مصارع أهلها من حوله وقلوبهم كمراجل النيران حسراتها هن الوقود فإن خبت زادت سعيرا بالوقود الثاني جاءوا فرادا مثلما خلقوا بلا مال ولا أهل ولا إخوان ما معهم شيء سوى الأعمال فهي متاجر للنار أو لجنان تسعى بهم أعمالهم سوقا إلى الدارين سوق الخيل بالركبان صبروا قليلا فاستراحوا دائما يا عزة التوفيق للإنسان حمد التقى عند الممات كذا السرى عند الصباح فحبذا الحمدان وخدت بهم عزماتهم نحو العلا وسروا فما نزلوا إلى نعمان باع الذي يفنى من الخزف الخسيس بدائم من خالص العقيان رفعت لهم في السير أعلام السعادة والهدى يا زلة الحيران فتسابق الأقوام وابتدروا لها كتسابق الفرسان يوم رهان وأخو الهوينا في الديار مخلف مع شكله يا خيبة الكسلان الحسن البصري أرسل رسالة طويلة جدا لعمر بن عبد العزيز في بداية تولي عمر بن عبد العزيز الخلافة هقتطع بس سطور منها سريعا قال الحسن عليه رحمة الله فاحذر هذه الدار الصارعة الخادعة الخاتلة قلنا بقى ان وهن القلوب حب الدنيا فلما يحصل ان القلب يحب الدنيا هي دي المأساة وهتيجي معانا نقطة خطيرة جدا اللي هي إشراب القلب لما القلب يشرب حب الدنيا يتشرب حب الدنيا خلاص تكلمه تقول له ايه تجيبه منين تعمل فيه ايه محاولات بائسة ومحاولات يائسة الشاهد ان الدنيا تصرعه احذر هذه الدار الصارعة الخادعة القاتلة التي قد تزينت بخدعها وغرت بغرورها وقتلت اهلها بامالها وتشوفت لخطابها فاصبحت كالعروس المجلوه الدنيا العيون اليها ناظره والنفوس لها عاشقه والقلوب اليها والهه ولالبابها دامغه وهي لازواجها كلهم قاتله ولكن لا الباقي معتبر ولا الآخر بما رأى من الأول مزدجر شفنا وأنا صراحة مستحي أن أنا أسمي أسماء من أهل الدنيا اللي قتلتهم الدنيا قتلهم التوسع في الدنيا ولكن يا جماعة بقت الجرايد والمجلات والأخبار ما هياش بعيدة عن حد والقصص مشهورة بينكم كلكم فين فلان اللي كان اسمه لامع فلوس واخبار وحصل كتر الفلوس وكتر الدنيا ودته فين طب انت عايز ايه عايز تبقى زيه لما تشوف ذلته في السجن دلوقتي لما تشوف حسرته في الاخر فلان التاني لما اولاده واخوه حجروا عليه في الاخر وجعلوه زي صبي قبله بيدوا له مصروفه في اليوم حكموا فيه خدام كان عنده يصرف عليه مش هي دي اخره الدنيا اللي احنا شايفينها بعينينا في فلان وفلان وفلان من المشاهير اللي كلنا نعرفهم وهناك اسرار انت تعرفها لجارك او صاحبك او معرفه كان زميل دراسه او او الى اخره مش كلنا عندنا قصص وبعدين هي دي اللي بيقوله الحسن البصري عليه رحمه الله يقول ولا اللبيب بكثره التجارب منتفع ولا العارف بالله والمصدق له حين اخبر عنها مدكر فابت القلوب لها الا حبا وابت النفوس بها الا ظنا وما هذا منا لها الا عشقا ومن عشق شيئا لم يعقل غيره ومات في طلبه او يظفر به فهذان عاشقان طالبان لها عاشق قد ظفر بها واغتر وطغى ونسي بها المبدا والمعاد فشغل بها لبه وذهل فيها عقله حتى زلت عنها قدمه وجاءته اسر ما كانت له منيته فعظمت ندامته وكثرت حسرته واشتدت كربته عندما عالج من الموت سكرته اجتمعت عليه سكرات الموت بألمه وحسرة الموت بغصته غير موصوف ما نزل به سبحان الله العظيم مات لنا قريب قريبا سبحان الله العظيم كان نفسي فعلا ومنايا اوصل قبل ما يموت وهو في السكرات عشان اساله انت حاسس بايه دلوقتي ايه رايك في الدنيا لان الراجل ده من الناس اللي شاف كل الاحوال غنى طاغي بملايين ايام ما كان اصحاب الملايين معدودين ثم فقر مدقع لدرجة أن ركبته الديون والهموم فكان نفسي في الآخر أسمع كلمتين إيه رأيك في الدنيا هي دي المأساة يا جماعة لما ينزل الموت وانت راقد على سرير الموت كده تسترجع حياتك في دقيقتين ثلاثة ايه رأيك طب ما تخلينا نعمل حساب اللحظة دي يقول الحسن عليه رحمة الله وآخر مات قبل أن يظفر منها بحاجته فذهب بكربه وغمه لم يدرك منها ما طلب ولم يرح نفسه من التعب والنصب خرجا جميعا بغير زاد وقدما على غير مهاد ومن عمل صالحا فلأنفسهم إيه يمهدون فاحذرها الحذر كله فانها مثل الحيه لين مسها قاتل سمها هفوت صفحه وتلاقي الحسن يقول ايه فاحذرها ان امانيها كاذبه وامالها باطله عيشها نكد وصفوها كدر وأنت منها على خطر إما نعمة زائلة وإما بلية نازلة وأقلب كمان صفحة ولاقي الشيخ يقول ولقد عرضت على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمفاتحها وخزائنها ولا ينقصه ذلك مما عند الله جناح بعوضة يعني ربنا قال للنبي خد الدنيا باللي فيها واللي ليك عندي برضه ليك عندي فأبى أن يقبلها وما منعه من القبول لها إلا أنه علم أن الله أبغض شيئا فأبغضه وصغر شيئا فصغره ووضع شيئا فوضعه سبحان الملك سيدنا النبي ما تصلي عليه كان عنده ناقة لا تسبق كان عنده ناقة كل ما تسابق أي جمل تسبق حتى جاء أعرابي على قعود فسبقه فاشتد ذلك على المسلمين ازاي الجمل بتاع النبي يتسبق ازاي فقال صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يرفع شيئا من الدنيا في الدنيا إلا وضعه كل اللي طالع طالع طالع في الآخر لازم نازل لازم لازم فعشان كده أنا قلت لكم ممكن يفوت على واحد أسبوع من غير نكد طب شهر بلاش أسبوع عشان في ناس بيعدي عليها أسبوعين ثلاثة من غير نكد يعدي عليك شهر من غير نكد مستحيل هي كده طالع طالع لازم ايه لازم نازل لازم نازل يقول ولو لم يدله على صغر هذه الدار الا ان الله تعالى حقرها بان يجعل خيرها ثوابا للمطيعين وان يجعل عقوبتها عذابا للعاصين فأخرج ثواب الطاعة منها وأخرج عقوبة المعصية عنها يعني ربنا سبحانه وتعالى مرضيش ان الطائع يديله حقه في الدنيا كل الدنيا دي ما تكفيش ثواب لمطيع وكل عذابها ما يكفيش عذاب للعاصي يقول الشيخ فأما محمد ما صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فشد الحجر على بطنه من الجوع وأما موسى فرؤي خضرة البقل من صفاق بطنه من هزاله ما سأل الله تعالى يوم أوى إلى الظل إلا طعاما يأكله من جوعه الرب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يعني يا رب أي خير يا رب بس حاجة تسد الجوع يقول الشيخ كل هذا يبغضون ما أبغض الله ويصغرون ما صغر الله ويزهدون فيما زهد فيه الله ثم اقتص الصالحون بعد منهاجهم منهاج الانبياء واخذوا باثارهم الزموا الكد والعبر والطفوا التفكر وصبروا في مده الاجل القصير عن متاع الغرور انزلوها من انفسهم بمنزله الميته التي لا يحل الشبع منها الا في حال الضروره فأكلوا منها بقدر ما يرد النفس ويقي الروح ويسكن القرن جعلوها بمنزلة الجيفة فكل من مر عليها أمسك على أنفه منها يقول الشيخ والله لو كانت الدنيا من أراد منها شيئا وجده إلى جنبه من غير طلب ولا نصب غير أنه إذا أخذ منها شيئا لزمته حقوق الله فيه وسأله عنها ووقفه على حسابه لكان ينبغي للعاقل ألا يأخذ منها إلا قدر قوته وما يكفي حذر السؤال وكراهية لشدة الحساب فهمتوا الحتة دي حلوة قوي يقول لو كانت الدنيا كلما أراد منها شيئا وجده إلى جنبه من غير طلب ولا نصب يقول يعني لو الواحد كل اللي عايزه من الدنيا نفسك في ايه تلاقيه جنبيك من غير ما تتعب ولا تجري وراه بس اللي هتاخده هتتحاسب عليه يوم القيامه قدام ربنا قال لك كان ينبغي انك انت ما تاخدش منها حاجه حذر الحساب فما بالك ان مفيش حاجه بتيجي بالساهل ولا بالراحه ده كلها على حساب الدين بضياع الدين يقول وانما الدنيا اذا فكرت فيها ثلاثه ايام يوم مضى لا ترجوه ويوم انت فيه ينبغي ان تغتنمه ويوم يأتي لا تدري أنت من أهله أم لا ولا تدري لعلك تموت قبله اللهم ارزقنا حسن الخاتمة فأما أمس فحكيم مؤدب اتأدب من اللي فات وأما اليوم فصديق مودع غير أن أمس وإن كان قد فجعك بنفسه فاته مش طايله فقد أبقى في يديك حكمته وإن كنت قد أضعته فقد جاءك خلف منه النهاردة وقد كان عنك طويل الغيبة وهو الآن عنك سريع الرحلة غدا أيضا في يديك منه أمله فخذ الثقة بالعمل واترك الغرور بالأمل قبل حلول الأجل إياك أن تدخل على اليوم هم غد أو هم ما بعده زدت في حزنك وتعبك ولئن شئت واقتصرت لأصفن لك الدنيا ساعة بين ساعتين ساعة ماضية وساعة آتية وساعة أنت فيها أما الماضية والباقية فليس تجد لراحتهما لذة ولا لبلائهما أملا إنما الدنيا ساعة أنت فيها فخذ من تلك الساعة إلى الجنة أو إلى النار يقول الشيخ إن الذي بقي من العمر لا ثمن له ولا عدل فلو جمعت الدنيا كلها ما عدلت يوما بقي من عمر صاحبه فلا تبع اليوم ولا تعدله من الدنيا بغير ثمنه ولا يكونن المقبور المدفون الميت يعني أعظم تعظيما لما في يديك منك وهو لك فلعمري لو أن مدفونا في قبره قيل له هذه الدنيا أولها إلى آخرها تجعل لولدك من بعدك يتنعم فيها من ورائك فقد كنت وليس لك هم غيرهم أحب إليك أم يوم تترك فيه لتعمل لنفسك لاختار أن يعمل لنفسه وظن على أهله بيوم واحد وما كان ليجمع مع اليوم شيئا إلا اختار اليوم عليه رغبة فيه وتعظيما له بل لو اقتصر على ساعة خيرها وما بين أضعاف ما في الدنيا إلا اختار ساعة لنفسه على أضعاف أن يكون ذلك لغيره بل لو اقتصر على كلمة يقولها تكتب له وبين ما وصفت لك وأضعافه لاختار كلمة واحدة يذكر الله فيها فانتقد اليوم لنفسك وأبصر الساعة وأعظم الكلمة واحذر الحسرة عند نزول السكرة ولا تأمن أن تكون لهذا الكلام حجة أن يكون هذا الكلام حجة عليك يعني وهان القلب أن ينقلب القلب إلى الدنيا ولو قعدنا نزم الدنيا بقيت عمرنا ما يكفيش احذر الدنيا إياك والدنيا لا تلتفت عن الآخرة أن هذا الالتفات عن الآخرة والنسيان لها هو سبب البلاء كله ما زال عندي بقايا في موضوع القلوب كان عندنا النهاردة تشابه القلوب وقسوة القلوب وإشراب القلوب ولكن سامحونا يمكن المراجعة خدت مننا وقت أطول فحصلنا اليوم على تقليب القلوب ووهن القلوب نسأل الله أن يصلح قلوبنا لنا لقاء قريب عاجل إن شاء الله بإذن الله تعالى لنستكمل هذا الأمر الخطير ولكن احنا دلوقتي خدنا تسعة أولها انحراف القلوب صغو القلوب اثنين اسم القلوب كتم القلوب ثلاثة زوغان القلوب أربعة شتات القلوب خمسة غرق القلوب أو غمرة القلوب ستة غفلة القلوب سبعة لهو القلوب ثمانية تقليب القلوب تسعة وهن القلوب أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا قلبك فين في المرحلة دي عايزين نوقف قلوبنا عند حد عشان نبدأ نطلع وإذا قلت لك إن هم تسعة تذكر دايما ان احنا عندنا 25 نقطة في النازل 25 احنا دلوقتي في تسعة او في عشرة وبعد كده 25 زيهم في الطالع نسأل الله عز وجل ان يرفع قلوبنا الى ما يحب ويرضاه وان ينفعنا بهذا الكلام وان يجعله حجة لنا لا علينا وان يتم لنا ولكم بخير اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته اللهم رد عنا أذى خلقك وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين